بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين احنا ما زلنا في انجيل لوقا اصحاح كام افكركم تاني لوقا خمسة بالذات يتميز بلقاءات شخصية من أجمل الإصحاحات اللي فيها تركيز على لقاء ربنا يسوع مع شخصيات وجرت العادة في اللقاءات الشخصية إن احنا نحط نفسنا دايما مكان الشخص اللي بيتكلم مع ربنا ونتساءل يعني يا ترى كان هيبقى ايه رد فعلنا لو كان حصل معانا الموقف ده وإن كنا بنخدم نحط نفسنا مكان ربنا يسوع نفسه له المجد ونقول يا ترى واحنا بنخدم الناس أو عاوزينهم يقربوا من ربنا بنعمل زي ما المسيح بيعمل ولا بنتصرف ازاي فكأن اللقاءات الشخصية ممكن في التأمل ناخد موقفين إما موقف الشخص اللي بيقابل ربنا يسوع عشان نكتشف أجمل رد فعل الكلام ربنا معانا إيه أو مكان المسيح له المجد نفسه كخدام إزاي نصطاد الناس زي ما كان ربنا بيصطادهم كانت أول قصة قصة بطرس وصيد السمك الكتير وبعدين قصة الأبرص اللي تمتع بلمسة الشفاء وبعدين قصة المفلوج اللي شالوه أصحابه ونزلوه من السقف وتمتع بالغفران ثم الشفاء وبعدين قصة متى العشار لاوي اللي كلمة اتبعني أثرته وجذبته وعمل وليمة احتفال بدخوله في تبعية ربنا يسوع وانتهينا إلى عدد 32 بقول ربنا يسوع له المجد لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة وقلنا أن الآية دي تخلينا دايما في موقف توبة أو في موقف الخطاة مش في موقف الأبرار لكي نتمتع بدعوة ربنا تعالى ربنا دايما وانت حاسس انك خاطئ تقوم تحس بكل حاجة حلوة وتتمتع بكل حاجة إنما لما الواحد فينا يدخل وهو بار في نظر نفسه مش هياخد حاجة لأنه لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى لم آتي لأدعو أبرار بل خطاء إلى التوبة برضو ده يخلينا كناس عاوزين نجيب ناس تاني ربنا بنفكر بالطريقة دي الأولى في خدمتنا هو الشخص البعيد هو الشخص اللي في نظر كل الناس وحش ده ده الأولى ده الأولى بدعوة ربنا أكتر من الشخص البار وقلنا كلمة بار قد تكون كلمة مغشوشة يعني إيه بار في نظر نفس إنما ولا بار ولا حاجة مش بار ولا حاجة ودي يمكن تبان لما ندخل في لوقا 15 لما يقول إنه السماء بتفرح بخاطي واحد يتوب أكثر من 99 بارا لا يحتاجون إلى توبة هنكتشف ان الكلمة دي تخوف في اللحظة اللي تحس انك مش محتاج توبة تعرف انك ممكن تبقى طلعت بره الخط خالص بينما طول ما انت حاسس انك محتاج توبة ده, مو ده موقف صح انت ماشي كده في سكة صح لانك محتاج توبة حتى لو قلت انا كويس لا انت كويس ده في منظور نفسك انما انت لو فحصت ذاتك على كلام ربنا وعلى ربنا يسوع له المجد نفسه هتلاقي مش كويس ولا حاجه كويس ازاي ده لسه في افكار مش تمام ولسه في قلب قلب ضيق ولسه في عصبيه ولسه في انشغال بالدنيا زياده ولسه في حاجات كتير قوي عاوزه تتصلح انما يمكن لما بتقيس نفسك بالناس تقول الحمد لله مش بسرق مش بقتل لا مش هو ده المقياس ما تغشش روحك لئلا تدخل تحت عنوان لا يحتاجون إلى توبة وتبقى سبب حزن للسماء خليك من ضمن الذين يحتاجون إلى توبة دايما عشان تبقى سبب فرح لربنا وللسماء كلها آخر باراجراف في إنجيل لوقا خمسة وقالوا له مين اللي بيقولوا دول الجماعة اللي اصطدموا بيه قبلها بكذا عدد عدد 30 يقول تذمر كتبتهم والفريسيون على تلاميذه قائلين لماذا تأكلون وتشربون مع عشرين وخطى بعد ما جاوبهم على السؤال بتاع أنا ليه باكل مع العشرين والخطاة بقى يرد على سؤال تاني قالوا له إيه لماذا يصوم تلاميذ يوحنا كثيرا ويقدمون طلبات وكذلك تلاميذ الفريسيين أيضا وأما تلاميذك فيأكلون ويشربون أول حاجة كانت غريبة في نظرهم حكاية أنه قاعد يأكل مع العشرين الخطاة دي بالنسبة لليهود المتشددين جريمة أنه يقعد يأكل مع ناس بطالة فهو دخل اتعزم عند متى وكل اللي قاعدين سيرتهم وحش وقبلها ربنا يسوع لما قال للمسلوب مغفورة لك خطاياك كلهم فكروا في قلبهم بيقول ايه ده بيجدف مغفورة لك خطاياك دي ما يقولهاش غير ربنا واحتملهم ورد عليهم وبعد ما رد عليهم في حكاية العشرين والخطاة دخلوا عليه بسؤال ثالث أولا ده يورينا طولة أنا طول بال ربنا طبعا دول شوية بشر متعبين كتبوا فريسيين متزمتين مت... م... مغرورين فيهم رياء مظهرية العبادة إنما ربنا باله طويل يعني هم اللي بيجدفوا عليه وبيتريقوا عليه وبينقدوه وبيتحدوه وبيسألوه وبيغضوه ويعني وكل ده ربنا يتجاوب معاه في منتهى الهدوء وياخد ويدي ويطول باله ويرد أتعجب من اتضاع ربنا مع الناس دول ده لو الواحد بس عمل بحث في حوارات المسيح مع اليهود بالذات يكتشف أن ربنا ده يعني مفيش أطول بال منه أبدا إنما إحنا الواحد لو حد جه كده لمسه بكلمة يصعب عليه نفسه ويبقى عاوز يرد بعنفه ويبقى عاوز يقول وانت مش عارف انا مين طب امال ربنا يقول ايه يقول ايه ربنا مع ناس عمالة تتهكم عليه وتعترض عليه وهم خليقته وهم كمان رجال دين كلهم ماشيين غلط ولهذا اللحظة اللي بيتكلم فيها لم يعاقبهم بعد لم يدنهم بعد كان السؤال هنا أو القضية حوالين الصوم اليهود عندهم أصوام واللي يدرس العهد القديم يكتشف أنه في أكثر من صيام أذكر منه في حاجة صغيرة أن الفريسي في صلاته بعد كده يقول له يا رب أشكرك لأني لست مثل باقي الناس لأني أصوم مرتين في الأسبوع يعني صيام يومين في الأسبوع ده في الأصل يهودي وبعدين دخل علينا في المسيحية بس أصبح له معنى مسيحي مرتبط بيوم الجمعة صليب المسيح والأربع خيانة يهوذا وبعدين ممتد حكاية يومين في الأسبوع دي إنما اليهودي بيصوم وصيامات اليهود كانت دايما وراها طلبات عشان كده تلاحظوا التعبير اللي قاله معلمنا لوقا لماذا يصوم تلاميذ يوحنا كثيرا ويقدمون طلبات فهنا الصوم اليهودي مرتبط دايما بنوع من الطلب وفي الغالب الطلبات مادية نادرا ما كنا بنلاقي في تاريخ الشعب اليهودي شخص بيصوم لطلب روح لا بنلاقي الطلبات دايما مادية ولما نسمع عن قصص اليهود في العهد القديم نلاقي كل ما يتزنقوا يصوموا ويصرخوا لربنا ومن ربنا من محبته يسمع لصلاتهم وصومهم ويفرجها وبعدين يرجعوا يبعدوا عن ربنا والدنيا تخبط فيهم يقوموا ربنا يسيبهم يرجعوا يصوموا تاني وهكذا إنما أصوامهم لما نقرأ أشعية 58 مثلا نلاقي أن ربنا اعترض على طريقتها تماما وما كانش عاجبهم طريقة اليهود الصوم في الصوم لأنه كانوا بيصوموا بشكل مظهري زي أي حاجة بيعملوها أي حاجة بيعملوها هي عملية شكلية الصدقة يحبوا يبوقوا قبل ما يطلع الواحد منهم فلوس عشان الناس تقول يا سلام فلان دفع ولما يصلوا يصلوا على الناصية عشان الناس كلها تشوف ولما يصوم يقول لك ما يغسلش وشه ويدلدل راسه عشان يمشي يقول أنا صايم كل دي طبعا سلوكيات كان ربنا مش عاجباه وعشان كده في الموعظة على الجبل مبادئ الحياة المسيحية ربنا يسوع له المجد أفرد نص إصحاح كامل عشان يصلح الممارسات دي قال لهم اللي يصلي يقفل على نفسه يصلي لأبوه اتمتع بأبوه ادخل مخدعك وصلي لأبوك اللي يعمل صدقة ما يعرفش يمينه شماله دي حاجة بينك وبين أبوك في الخفاء اللي يصوم يغسل وشه ويبان طبيعي كده عشان دي حاجة بينك وبين ربنا وكمان في أشعية زي ما بقول لكم ربنا لقى إن هم بيصوموا عشان ينتقموا من بعض يقول لهم تصومون لتضربوا بلكمة الشر يعني ممكن واحد يندر صوم عشان ربنا يخلصه من عدوه طبعا ده فكر أرضي وغير روحي بالمرة وقال لهم في أصوامكم توجدون مصر وبكل أشغالكم تسخرون يعني يبقى الواحد صايم ولا كأنه صايم مشغول بالدنيا وبحساباته وبفلوسه وممكن يتعامل بالسخرة مع الناس اللي حواليه ويذل ويظلم ويأذي وفي الآخر يقول أنا صايم وانتهى في الإصحاح ده في أشعية 58 إن ربنا بيقول أنا مش عاجبني الصوم ده خالص ومهما صمت مش هقبل أنا يعجبني الصوم اللي فيه آه توبة وأشار إلى فكرة الرجوع عن الشر وكمان اتكلم عن الصوم وارتباطه بعمل الرحمة قال له لما تصوم اكثر للجائع خبزك أدخل المساكين التائهين إلى بيتك إذا رأيت عريانا لابد أن تكسوه ده الصوم عند ربنا الفريسيين والكتبة لاحظوا أن ربنا يسوع له المجد ما كانش بيصون تلاميذه وهم كجماعة متدينة هو في نظرهم المسيح معلم يهودي مشهور له خاصته وأحبائه وأصبح منين ما بيروح ألفات في رجليه وتلاميذه أقرب ناس ليه ما بيصوموش بينما الفريسيين تلاميذهم بيصوموا صيام حرفي جاف جدا ومتزمت ويدينوا الناس كلها يوحنا المعمدان كان له مدرسته ظهر قبل المسيح بفترة بسيطة وده راجل المسيح له المجد مدحه جدا كما لم يمدح إنسان في التاريخ يوحنا المعمدان أساسا راجل بتاع صوم ده الصوم يعني مش أي حد يقدر عليه كان بياكل العسل والجراد يعني ما كانش كان ممكن يقعد بالأيام ما ياكلش أكل طبيعي فتلاميذ يوحنا المقربين كان الصوم عندهم حاجة أساسية جدا تلاميذ الفريسيين المقربين الصوم أساسي جدا وحرفي جدا فحبوا يمسكوا غلطة على ربنا يسوع لكن يبدو لأن هم في الحوارين اللي فاتوا المسيح غلبهم في الكلام تحولوا إلى الهجوم على مين؟ على التلاميذ نفسه فقالوا لماذا يصوم تلاميذ يوحنا ويقدمون طلبات وكذلك تلاميذ الفريسين أيضا أما تلاميذك فيأكلون ويشربون يأكلوا ويشربوا يعني يأكلوا ويشربوا براحتهم ده مش معناه ان هما بيكسروا الناموس اليهودي لا انما ما بيصوموش فقال له اتقدرون ان تجعلوا بني العرس يصومون ما دام العريس معهم ولكن ستاتي ايام حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون في تلك الايام ثم قال لهم ايضا مثلا ربنا يسوع المسيح له المجد فاجئهم حسب تصوري بإجابة غريبة جدا هو المفروض هيدافع عن تلاميذه أو عن منهجه استخدم كلمة ما كانتش في الحسبان قال لهم دول زي بني العرس بنوا العرس عرس ايه قال مش معقول الناس تكون مهيصة وسطيها عريس وتصوم تصوم ايه ده احنا هنهيص وناكل ونشرب ونفرح ده الكلام المعنى البسيط بتاع الكلام وكأنه العلاقة الجديدة اللي عاوز المسيح يركز عليها بين الإنسان وبين ربنا بين الكنيسة وربنا علاقة مفرحة جدا علاقة عروس بعرسته علاقة عريس بعروسته فدي المعنى اللي هنقف عنده شوية اليهودي ما كانش يعرف كتير كلمة حب الله موجود طبعا الحب في العهد القديم كتير ومغرق الكتاب إنما اليهودي يتعامل بخوف ويركز قوي على العبادة كعبادة حرفية عشان كده المسيح مرضاش ان تلاميذه يصوموا الصيام ده خالص بالطريقة دي ليه؟ هو عاوز يخلقهم من جديد عاوز يغير المفاهيم خالص عاوز يقول لهم العلاقة بربنا أديكوا شفتوني مسيح له المجد أنا ربنا أحبكم وتحبوني ولا أعود أسميكم بعد عبيد بل أحباء لأن أنا قلت لكم كل اللي أنا بعمله فالعلاقة الجديدة علاقة عريس بعروسته علاقة حب فالصيام هيخرج عن كونه فرض في العهد القديم أو التزام ظاهري إلى كونه تعبير حب ده اللي هنشوفه دلوقتي عشان كده قال لهم سيبوهم العريس وسطيهم العريس مين المسيح له المجد العريس لسه وسط الكنيسة والتلاميذ حواليه قال لهم طولوا عليه طولوا بالكم عليهم يومين يفرحوا وانا وسطيهم وكأن وجود المسيح له المجد سبب فرح لأنه عريس حين يرفع العريس هيصومه أول معنى قريب لدماغنا أن طول ما أنت فرحان قوي بربنا قد لا تحتاج إلى صوم اقبلوها بحذر لأن هنوضح لكن أول ما تلاقي المسيح ما انتش ملكه أنت بتصوم عشان يرجع لك المسيح تاني يعني إيه يعني الخطية تخليك تتفصل عن ربنا تتحرم من عريسك يحصل زعل يحصل انفصال تقوم تصوم وتتوب وتجتهد وتجاهد عشان بسرعة تستعيد تاني إحساسك إن العريس في بيتك في قلبك وإنك فرحان بيه زي الأول في ناس ببساطتها كده أول ما تزعل ربنا بكلمة تحس إن في حاجة غلط حصلت في حاجة اتطفت جواها تسيب اللي في إيديها وتجري تقفل وتقعد تصرخ وتخبط وترزع يا رب سامحني بس ترجع لي تاني خليني احس انك معايا زي الاول اوعى تسيب ايدي انا ما قصدتش فهنا الصيام كتعبير حب عبارة عن نوع من التوبة لرجوع الإحساس بالعريس فكرة أن المسيح عريس أو أن ربنا عريس للنفوس البشرية أو للكنيسة الفكرة دي مش جديدة في العهد الجديد إنما هي فكرة قديمة بس اليهود ما كانوش مركزين فيها في العهد القديم ربنا قصد يخلق آدم وحواء عشان يفهموا فكرة ان هو للبشرية زي آدم لحواء آدم لما شاف حواء قال دي حتة مني هذه عظم من عظمي ولحم من لحمي فبقى ربنا عاوز يقول لهم انتوا حتة مني وفي افسس خمسة بولس اشار للحتة دي بنقراها في صلاة الاكليل لغاية دلوقتي يقول المسيح بيقول علينا هذه عظم من عظمي ولحم من لحمي على كل واحد فينا ففكرة ان البشرية كلها على بعضها دي عروسة للمسيح دي من اول التكوين واضح وبعد كده تلاحظوا لما حصل ان شعب اسرائيل خان ربنا بقوا الانبياء كتير ما يستخدموا لفظة الخيانة الزوجية يعني كلمة خنتوني موجودة كتير في العهد القديم في النبوات ربنا بيقولها على الشعب تساوي في الترجمة خيانة زوجية وفي مرة تانية يقول لهم انتوا خنتوني وذهبتم تزنوا وراء آلهة أخرى برضو نفس المعنى كأنها مراته عروسته وراحت لراجل تاني فالفكرة ملحة قوي في العهد القديم ان ربنا بيخطب البشرية لنفسه بيتجوزها بيتحد بيها عاوزها بتاعته وهي تخونه بالخطية وتروح تمشي في سكة غلط وتربع على عرش هذا المعنى سليمان الحكيم في سفر النشيد لأن سليمان كان عميق في تأملاته جدا فكتب شعر أو أدب رفيع جدا عشان يقول لنا ربنا بيبص لنا ازاي بيتعامل معانا على اي اساس واحنا المفروض نتعامل معاه ازاي وحط كده سيمفونية جميلة بين العريس وعروسته هو يقول لها بحبك وهي تقول له بحبك وهي هو يقول لها ما تبعديش عني وهي تقول له ما اقدرش ابعد عنك وبعدين تنام وتخيب وتتعب وترجع تجري وراه يقوم يسامحها تاني السيناريو بتاع حياتنا مع ربنا موصوف في سفر نشيد الأنشاد كقصة حب فيها تقصير شديد جدا من العروس وفيها أمانة مطلقة وكمال في الحب من العريس يبقى العريس هو المسيح والعروس هي النفس أو الكنيسة عبر كل العصور ربنا يسوع استخدم كلمة عريس كتير في كلامه مثلا حكى لنا قصة حياتنا مع ربنا على شكل مثل عشاء عرس ابن الملك فابن الملك بتشاور على المسيح ابن الله والعرس يعني ايه يعني هو العريس راح دعا المدعوين المدعوين بيتقالوا وبيقولوا مش عاوزين يجي فصعب عليه قال لهم طب روحوا هاتوا من الشوارع اي حد انا عاوز افرح ودخلوا له الناس غير المستحق كل الناس التعبانه الخطاة اللي زينا فبقى فرحان قوي لغايه ما لقى واحد ما دخلش من الباب مش لابس لبس العرس قال له دخلت ازاي من غير معموديه من غير توبه من غير ايمان لا اطلع بره انما الباقيين كلهم تعبانين زي حالتنا انما ربنا برحمته فرحان بيهم وربنا يسوع اتكلم عن مجيئه الثاني كعريس قال هيجي كعريس ويا بخت اللي يبقى مستنيه وطبعا لما يكون عريس مسافر ويجي تلاقوا عروسته بقى ايه طايره من الفرحه لانها تقابله بعد غيبه فالمعنى ده ربنا يسوع ركز عليه واستفاض في الكلام عنه عشان ينقلنا الى فكره عميقه ان علاقتنا بربنا هي علاقه حب شبه نفسه مرة بالعريس ومرة بالأب ومرة بالأم ومرة بالصديق ومرة بالأخ كل التشبيهات دي قالها ربنا عن نفسه عشان ينقلنا من فكرة العبادة الجافة اللي تخلي ربنا في وادي واحنا في وادي إلى العلاقة العميقة بين اتنين بيحبوا بعض جدا إنما يظل ربنا أمين جدا في محبته وإحنا مقصرين نرجع تاني لفكرة الصوم والعرس قال لهم شوف حين يرفع العريس حينئذ يصومون متى رفع العريس أول معنى لكلمة يرفع العريس أظنكم عارفينه يعني يصلب الناس لما صرخت قدام بيلاطس قالت ارفعوا اصلبوا فحطوا كلمة ارفعوا ايكوال لكلمة اصلبوا وربنا يسوع في كلامه قبل الصليب على طول في انجيل يوحنا قال انا ان ارتفعت عن الارض اجذب الي الجميع ويوحنا فسرها وقال قال هذا مشيرا الى اية ميتة كان مزمعا ان يمجد الله به يعني كان بيقول هو هيتصلب مرفوع فربنا يسوع هنا اشار بعلمه السابق الى ان الصيام المسيحي سيبدا بعد صليبه مش دلوقتي مش هيصيم التلاميذ مش هيصوم التلاميذ انما لما يشوفوا المسيح متعلق على الصليب مرفوع الكنيسه تصوم يعني ايه اذا كانت الكنيسه عروسه وشايفه عريسها متالم مصلوب طبعا تصوم تاكل ازاي تشرب ازاي تنام ازاي وهو ده اعمق واول معنى في الصيام المسيحي الصوم المسيحي هو شركه في آلام المسيح ده معنى راقي جدا عارفين لما تبقى زوجة شايفة جوزها متألم بتبقى مش قادرة تاكل وتشرب براحتها ما تبقاش يعني ما تبقاش وفية المشاركة دي من عندها هو متألم ما تقدرش هي تنام تبقى مرتاحة ما تبقاش عندها مشاعر حلوة انما كزوجه محبه وفيه شايفاه متعلق مطلوب متالم اقل حاجه تقول له انا كمان مش هاكل ومش هشرب بإرادة, باراده حره هنا ما بقتش الحكايه فرض جامد لا بقت حب مشاركه حب وده اجمل معنى للصوم المسيحي عشان كده تلاحظوا ان احنا مش مش الصيام في المسيحيه مش فرض انما بنقول اللي ما بيصومش فصل نفسه عن الكنيسه انت تبع العروس ولا لا اذا كنت حته من العروسه يبقى لازم تحس باللي بتحسه العروسه دي في الكنيسه وهي شايفه المسيح متعلق على الصليب عاوزه تعيش طول حياتها مصلوبه معاه عشان كده بصراحه اقول لكم سر الكنيسه لو طالت هتصومنا العمر كله مش هتدينا يوم فطار ده اعتقاد او احساس الكنيسه انها المسيح اتصلب ده الصليب هيفضل قصاد عينينا الى الابد وهنبقى أقل تعبير نقدمه لربنا إن إحنا نعطش بإرادتنا ونجوع بإرادتنا ونمنع الراحة شوية عن نفسنا كشركة في ألام مشاركة في ألام المعنى ده أوضح ما يكون في الصيام الكبير أسبوع الألام وصيام الأربع والجمعة احنا بنصوم الجمعة عشان المعنى ده في الجمعة اتعلق المسيح مصلوب فأصبحت كل جمعة طول العمر عهد بيننا وبين ربنا ما, ما ناكلش براحتنا ونصوم على قد ما نقدر الأربع الخيانة خيانة واحد مننا خان حبيبه خان المسيح معلمه وإلهه فبقينا كل أربع بنصوم أسبوع الألام نفس المعنى الأربعين المقدسة كلها الصوم الكبير نفس المعنى وكل الصيامات كده برضه هتقولوا طب الصيام علمونا دايما مرتبط بالتوبة طبعا ليه ما هو ايه اللي علق المسيح على الصليب مش الخطية اذا في كل مرة بتوب او بصوم بقدم توبة عشان تخفف ألامه كأن التوبة ترطب عن المسيح ألامه ايه اللي يفرحك يا رب وانت متعلق على الصليب بسبب ايه انك تلاقيني قرفت من الخطية تلاقيني كرهتها زي ما انت بتكرهها تلاقيني عاوز اعمل اي حاجة بس ما اعش فيها هو ده الصوم هو ده الصوم اللي يعجب ربنا ان يلاقي الواحد في الصيام داخل يتحدى الشر أليس هذا صوما أختاره قطع قيود الشر فك عقد النير يقول كده في أشعية 58 تقطع الشر اللي في حياتك بقوة ده الصوم ده التوبة الحقيقية دي المحبة المسيحية لربنا في معنى تاني ليرفع العريس يصعد العريس لأنه الرفع برضه يقول رفع في المجد يعني صعد في مجده فربنا يسوع برضه بسبب علمه قال سيبوهم مش هيصوموا دلوقتي انما متى رفع العريس يعني اتطلب او صعد ما هي سكه واحده هيبتدوا يصوموا وفعلا تلاحظوا اللي يقرا تسلسل الاحداث في انجيل لوقا وسفر الاعمال لم نسمع أن الرسل صاموا إلا بعد صعود ربنا يسوع أول ما صعد قعدوا في العلية صوم وصلاة وده اللي احنا بنمشي عليه صوم الرسل بعد يوم الخمسين بعد كده طب ايه قيمة الصيام في ارتباطه بالصعود يعني هل صعود المسيح يخلينا نصوم ليه اقول كم فكرة كده تساعدنا بنعمة ربنا أول فكرة العروسة شايفة العريس طاير نفسها يحصل لها إيه هي كمان تطير وراه فكأن الصوم يخلي الواحد بيطير ورا المسيح بيصعد مع المسيح عشان كده أصل كلمة نرفع كلمة نرفع دي كلمة مش مفهومة صح كل الناس بتدبها قبل الصيام إنما ده مش صيام خالص ما ينفعش كده ده نرفع يعني تعالوا نرتفع هي معناها كده تعالوا نرتفع وراء العريس الذي ارتفع هي المعنى كده يعني ايه يعني هنبطل نهتم بالاكل والشرب والنوم وهننشغل بالصلاه والانجيل والصوم عشان نرتفع عشان نطير ادي المعنى كفايه اهتمام بالارضيات عاوزين ننشغل بالسماويات فاذا في كل صيام يبدا برفاع حتى عندنا حاجة اسمها حد الرفاع ده مش معناه ده اليوم اللي ناكل فيه كتير لا الكنيسة ملهاش دعوة بالحاجات دي إنما مقصود بيها الكنيسة بتقول تعالوا نرتفع تعالوا نرفع الماديات ونتمسك بالروحيات ادي المعنى ببساطة أو بمعنى آخر المسيح العريس لما ارتفع لم يعد الرسل أو الكنيسة شايفينه بعينيهم ما بقيناش شايفينه بعينيهم هم تمتعوا بيه ثلاث سنين ونص معاشرين والعريس وسطيهم ودي حاجة جميلة قوي طب احنا عاوزين نشوف المسيح نصوم يبقى كأن الصوم بيعمل حاجتين مهمين قوي بيفتح عين الواحد فيشوف ربنا بينما لما ياكل كتير عينه بتقفل ولما يصوم هو ده نفسه بيرتفع ورا المسيح بيشتاق للسماء بينشغل بما هو فوق بيترفع عن الماديات والأرضيات والأكل والشرب والمعنى الأولاني اللي ربطناه بالصليب إيه حين يرفع العريس يعني يصلب يصلب يعني بنشارك المسيح ألم يبقى كأننا شوفوا بقى المعنى ده أبعد ما يكون عن التفكير اليهودي اليهود بيفكروا احنا هنصوم عشان قضية معينة ربنا يرفع غضبه عننا او ينصرنا على اعدائنا او يعني يحسبها لنا الحكاية مش كده الحكاية مش كده خالص بالنسبة لنا الحكاية مش كده احنا بنصوم عشان بنقدم اجسادنا ذبيحة بنقول له يا رب انت قدمت جسدك ذبيحة عني انا اللي ما استاهلش أقل حاجة أنا أقدم جسدي ذبيحة ما كنتش هقدر أموت نفسي عشانك يبقى على الأقل بصوم كتعبير حب وبقول لك اقبل هذا الصوم اللي على قدي ده اللي خلى في تاريخ الكنيسة أرقام قياسية في الصوم يعني إيه تلاقي واحد بيصوم باليومين وبالثلاثة ولغاية النهاردة ناس تقعد للعشاء وناس سنها كبير قوي وتجاهد في الصوم وما تكسرش صوم الحكاية طالعة من قلب يعني ما حدش ماسك لهم العصاية ده ممكن الواحد يقول له واحد بس اهتم بأكلك عشان الصوم أو ما في أنت مريض بلاش يقول له لا ما أقدرش أفطر ليه؟ دي حاجة بينه وبين ربنا بحب ربنا فعاوز يقدم جسده ذبيحة لآخر لحظة في عمره ومش عاوز يكسر الصوم إنما إحنا دلوقتي شوية برد كده نقول هكتر صومي عشان جالي برد يعني إحنا بنهرب لأننا مش فاهمين المعنى أو مش حاسينه لكن لو حاسين بشركة آلام المسيح أو بالارتفاع للسماويات أو برؤية المسيح زي زمان والعريس وسطينا ده هيخلينا نصوم باجتهاد فقال لهم ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم حينئذ يصومون في تلك الأيام ثم قال لهم مثل كعادة ربنا يسوع له المجد بيشرح كل حاجة بأمثال عشان يبسط المعنى هو عاوز يدي مثل في فكرة واحدة انه مش عاوز اصومهم على المفاهيم القديمة اليهودية عاوزهم يصوموا بطريقة جديدة ماشي هنشوف المثل اللي قاله ليس أحد يضع رقعة من توب جديد على توب قديم وإلا فالجديد يشقه والعتيق لا توافقه الرقعة التي من الجديد يعني إيه لو واحد يهودي جينا نقول له الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي يبص لنا كده من فوق لتحت انتوا بتقولوا ايه؟ ايه اللي انتوا بتقولوا ايه عريس وعروسته وايه الكلام ده؟ ما يفهمش لو واحد غير مسيحي تيجي تكلمه عن الروح اللي احنا بنتكلم فيها دي الحب ده يقول لك ايه الكلام ده؟ لان ده بالنسبه له هو توب قديم جايب له انت رقعه جديده من توب جديد لا تناسبه امال ايه اللي يناسبه خليه هو توب جديد وبعدين حط له المعنى الجديد يمشي معاه كأن ربنا عاوز يقول ايه بيقول لما يبقوا خليقة جديدة لما ياخدوا نعمة العهد الجديد لما يتولدوا من جديد فيبقوا توب جديد نديهم الصوم بمعناه الجديد فهمتوا العلاقة يعني ايه مين يقدر يصوم هذا الصوم الرومانسي اللي بنتكلم عنه ويقدم حياته ذبيحة لربنا ويقعد بقى كده فرحان بربنا في صومه ويبقى العريس قدام عينه طول وقت الصوم ده كلام رومانسي ده ده عاوز واحد اتولد من جديد اتخلق من جديد ساكن في روح الحب الروح القدس يقوم يعلمه ازاي يصوم صوم جديد يبقى الانسان الجديد يعرف يصوم صوم جديد انما الانسان القديم ما يقدرش على الصوم الجديد هذه فكرة الرقعة والتوب كأن التوب هو الإنسان الخليقة والرقعة دي الفكرة بتاعت الصوم إذا كانت رقعة جديدة يعني صوم بالمعنى اللي بيقوله ربنا يسوع لا تناسب عقلية يهودي فريسي عاوز بس يرضي ضميره ويتجمل أمام الناس لا لا بلاش يصوم ده اللي عمله المسيح في الأول انما انت يعني ضد الصوم يا رب لا ده ليه في صوم اكتر واكبر واهم واخطر بس بشكل جديد وبمعنى جديد وعاوز انسان جديد يبقى مثل الرقعة والتوب مقصود به ان ربنا ما يدخلش فكرة جديدة الا الانسان جديد عاوز تصوم ما تصومش زي الناس اللي حوالينا بره الحكاية مش بالحرف ومش بالملي ومش بالساعة ومش لا انت عاوز تصوم تعالى نتصلب مع المسيح او نصعد مع المسيح اختار لك واحدة منهم تحب تتصلب دي حاجة جميلة قوي تحب تصعد برضو حاجة حلوة قوي والاتنين هيخلوك قريب جدا من ربنا المثل الثاني ليس احد يجعل خمرا جديدة في زقاق عتيق الزقاق اللي هي القرب كانوا زمان بيحطوا الخمرة في قرب القرب دي بتتعمل من جلود الحيوانات اللي منكم راح دير الانبابشوي فيه كده حتة أثرية يورونا زمان كانوا يحطوا الأباركة في قرب عبارة عن جلود حيوانات جف بتنشف ويتحوش فيها الخمر ينشفوها بطريقة معينة وتتعمل زي الأكياس البلاستيك بس قوية شوية لألا تشق الخمر الجديدة الزقاق إنما لو زقاق قديم يعني قربة قديمة قوي الجلد يهرق يضعف فلما يتحط فيه خمر جديدة تقوم تنز منه تشق الزقاق وتشر فالزقاق تتلف والخمر تنسكت يبقى ما استفدناش حاجة فهي تهرق وزقاق تتلف بل يجعلون خمرا جديدة في زقاق جديدة فتحفظ جميعا نفس المعنى بس بطريقة تانية يعني احنا زقاق او آنية اوعية جديدة على قد الاوعية القديمة لا تحتمل الخمر الجيدة الجديدة المعاني الروحية العالية دي الحب ده اللي بيننا وبين ربنا لا يحتمل انسان عتيق لم يدرك الفداء ولم يتمتع بالمعمودية ولم يأخذ الروح القدس لا لا ده زقاق عتيق ما تحطش فيه خمر جديد تحملوش عارفين دي بتفكرني بإيه في المعمودية بيحصل إيه بيتحول الإناء من إناء عتيق إلى إناء جديد بنتولد من جديد بيتخلق الإنسان من تاني يطلع بني آدم جديد ثم نضع فيه الخمر الجيده يعني بعد ما يتعمد نعمل ايه نجيب الميرون الروح القدس ونعبيه فيبقى الخمر الجديدة تحفظ في زقاق جديد إنسان جديد اتولد على صورة الله متحرر من الخطية وسلطان الخطية تحط فيه الروح القدس وتملاه بقى يبقى الخمر الجيدة أو الجديدة إشارة إلى الروح القدس وعمل الروح القدس لأن الصوم من عمل الروح القدس الصوم بالمعنى المسيحي ده وده يحتاج أساسا إلى زقاق جديد يعني إناء جديد إلى تجديد في الطبيعة الأول عشان كده ربنا يسوع ما كانش بيصومهم ليه لسه الفداء ولسه الامتلاء بالروح القدس قال لهم خلوهم مش مهم يصوموا دلوقتي لسه لما يتجددوا بعطية الفداء بالمعمودية ويصيروا أواني جديدة يسكن فيها الروح القدس هتبقى خمر جديدة في زقاق جديدة فتحفظ جميعا وصلت الرسالة معنى إذا هنا في مثالين حطهم المسيح له المجد عن تجديد الطبيعة وعن الصوم بالمعنى الجديد ان احنا نتجدد في طبيعتنا ده عمل المسيح ككل يخلقنا من جديد في المعمودية بالإيمان بالتوبة ونحافظ على التجديد بالتوبة المستمرة وبعد كده الروح القدس يملانا بقى اي رقعة اي حتة مقطوعة كده ايه يغطيها الروح القدس ويستر عليها ويت... ويجملنا قدام ربنا او يملأنا فنصير خمر جديدة في زقاق جديد وليس احد اذا شرب العتيق يريد للوقت الجديد لانه يقول العتيق عتيق يعني ايه طبعا من الناحية الحرفية مفهومة الآية يعني اللي بيشرب خمر جديد يقول لك لا المعتق أحلى القديم أحلى القديم أحلى ليه هقول تأملين يعني فيها لأنها بتلخبط هو الخمر لما تقدم قوي يحصل فيها تخمر أكتر ليه التخمر دايما علامة حياة فاهمين المعنى يعني ايه في خميرة حية مش كده هي اللي بتعمل نوع من التخمر او في نوع من التكسر بيحصل فاحيانا يكون هذا التخمر معناه عمق في الحياة الروحية ده تأمل انما التأمل اللي انا برتاح له اكتر في الحتة دي ان الانسان وهو بيتنقل للحياة الجديدة ساعات يشتاق للقديم يعني ايه يعني انت داخل على ربنا وبقالك مثلا سنة واخدها جد وفرحان بالصلاة وفرحان انك انت بطلت حاجات وحشة وفرحان بالانجيل وعاوز تخدم حلو لكن يجي كل فترة ايه تشتاق يمكن للحظة من بتوع زمان ساعات يستهويك العتيق تقول العتيق اطيب ساعات الشيطان ايه يزغلل عينينا بذكريات قديمة فربنا يسوع عارف كده يقول ساعات الواحد يشتاق للعتيق يعني واحد بيحب الصلاة وبعدين كان بينام كتير يجي له في يوم يكسل كده يقول لا النوم أولى النوم أولى ده كلام زمان خسارة تعودت تصلي وتسهر ما ترجعش تقول النوم أولى إنما يجي في قلبه كده العتيق أفضل فكأن ربنا بيحذرنا أنه سيستمر الصراع بين الجديد والعتيق يعني إيه؟ يعني إحنا خدنا بالمعمودية حياة جديدة وبقينا أولاد الله وسكن فينا الروح القدس هل ده يلغي أن الإنسان العتيق بينقح ساعات؟ لا ما يلغيش ما يلغيش ساعات نحس ان احنا بنتشد للدنيا زيادة تاني قاوم ما تستسلمش ده متوقع وطبيعي عشان كده في رسائل بولس مرة قال خلعتم الإنسان العتيق كفعل ماضي إشارة للمعمودية ومرة تانية قال تخلعوا الإنسان العتيق كفعل مضارع مستمر إذا خلع العتيق ده بدأ في المعمودية إنما بالإرادة وبالجهاد تفضل طول العمر تقلع القديم وتلبس الجديد تتجمل بالجديد زي ايه زي التعبير اللي قاله في غلطي خمسة الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد وهذان يقاوم احدهما الاخر وجود الصراع ده جوه الانسان المسيحي علامة كويسة علامة مش وحشة بس ما تسيبش الجسد يغلب ما تسيبش العتيق يشدك تاني خسارة ما تسيبش الايام الاولى هي اللي تغلب لا لا حارب انت ابتديت سكة حلوة اذا شرب العتيق يريد للوقت الجديد لانه يقول العتيق اطيب بمعنى ايه ساعات الواحد يميل للعتيق من هنا كل ما الواحد حفظ نفسه في جو الكنيسة وفي جو روحي حتى لو رجله زحلقت كده يرجع يلمها بسرعة تاني انما اللي بيمشي لوحده بره ساعات يستهويه العتيق فيرجع ما يعرفش يعود للجديد مرة أخرى بالتوب يبقى ال paragraph ده معلش طولنا فيه لأنه بيدينا مفاهيم الصوم المسيحي وده موضوع كبير أن الصوم المسيحي تعبير حب أساس ذبيحة حب وده معناه أن أنا بشارك عريسي آلامه أو قلبي طاير معاه في السماء اللي صعد ليه فبصوم إلا صلب مع المسيح أو صعود وارتفاع مع المسيح والمعنى العميق ده لا يناسب إنسان قديم لم يتذوق الفداء لم يعرف عمل المسيح اللي عمله عشاننا ما فهمش يعني ايه في أبدية مستنياه ما يعرفش يفهم الكلام ده ما يعرفش يفهم الكلام ده تصوروا في ناس لما يكلموها عن الأبدية يقولوا لها جسديات طب ده ممكن يصوم صوم من النوع ده ازاي ده احنا بنرتفع عن الأرضيات من هنا هم بيوعدوهم بسما هي أرض هنا يعني هي أجمل ما فيها أرضيات وجسديات ونحن نترفع وإحنا على الأرض للسماويات ده خمر جديد وزقاق جديد أعلى كتير من الكلام اللي بيتقال حوالينا ناخد جزء صغير تاني في آخر خمس دقايق صح وفي السبت الثاني بعد الأول يقولوا دايما معلمنا لوقا ده مدقق فحسبها ثبوت كل الإصحاح اللي فات تقريبا كان يعني في, في يوم واحد وقبلها في إصحاح أربعة يبان حكاية السبت الأولاني فدلوقتي في السبت الثاني اجتاز بين الزروع يمكن يورينا ان اسبوع ربنا يسوع دسم جدا مليان انجازات ومقابلات وتوبة ناس وخلاص ناس ومتى عمل له وليمة والابرز خف وبطرس بقى صياد ناس وعلمنا عن الصوم كل ده في اسبوع واحد اجتاز بين الزروع ربنا يسوع كان ماشي وحواليه تلاميذه وكلمة تلاميذه هنا لغاية الوقت ده لا تنطبق فقط على ال 12 على كل اللي ماشيين وراه إنما في إصحاح تسعة لسه هيقول دعا الاثنى عشر يعني تحديد ال 12 تلميذ لسه قدام إنما كلمة تلاميذ هنا الناس اللي ملازمة ربنا وبتمشي وراه في كل حتة وكان تلاميذه يقطفون السنابل ويأكلون وهم يفركونها بأيديهم البلاد دي كلها زرع في الجليل وفي سنابل والناس لما يعني بتتسلى زي الذرة كده يمسكوا السنابل ويفركوها وياكلوا بالنسبة لليهودي المتشدد ده كسر سبت اليهودي المتشدد صعب قوي في حكاية يوم السبت عارفين في أسانسيرات في أمريكا يقول لك أسانسير اليهود ما ما يحطش صباعه يدوس على الزر الأسانسير يطلع دور دور عشان ما يحطش صباعه يوم السبت ويدوس على على الدور صحيح الكلام ده بقى عندهم تشدد غريب قوي في عقيدة السبت فكانوا يفرقوا السنابل وياكلوه وهم طبعا ناس بسطة يهود اه وملتزمين بالسبت بس عدت عليهم الحكاية البسيطة دي يعني لقوا سنابل فركوها وربنا يسوع ما علقش سابهم يفركوا ياكلوا ما حصلش حاجة فقال لهم قوم من الفريسيين الفريسيين مش سايبين ربنا بقى لهم أربع مواقف كل ما يعمل حاجة يدينوه ويحاسبوه ويحاكموه ويعترضوا وهو طويل البال وبيرد لماذا تفعلون ما لا يحل فعله في السبوت طبعا كسر السبت يعتبر جريمة عند اليهود فهي نوع من ايه بيهزوهم دي كلمة خوف لانه لو مسكوا عليهم كسر السبت ممكن يقدموهم لمحاكمة دينية وتبقى شغلانة فأجاب يسوع خلي بالكم النقد جه للتلاميذ إنما ربنا يسوع اللي دافع التلاميذ اتهزوا كيهود خاف طبعا ما الكلام مسكوا عليهم غلطة إنما ربنا يسوع ما سكتش لأنه بيحامي عن ولاده ومش شايف الغلط فأجاب يسوع وقال له أما قرأتم ولا هذا الذي فعله داود حين جاع هو والذين كانوا معه كيف دخل بيت الله وأخذ خبز التقدمة وأكل وأعطى للذين معه أيضا الذي لا يحل أكله إلا للكهنة فقط وقال لهم إن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا في قصة في العهد القديم في صمويل الأول إصحاح 21 داود أثناء هروبه من شاول قبل ما يملك عارفين داود اترسم ملك وقت ما كان شاول لسه ملك وشاول كان ملك بعد عن ربنا اترفض من ربنا انما قدام كل الناس شاول الملك فاصبح شاول بيجري ورا داود في كل حته يموته لانه عرف ان ده اللي هيبقى ملك بعدين وكان بيكره فداود من اثناء هروبه في مره من المرات هرب هو ورجالته لمدينه اسمها زي مدينه الكهنه منطقه دينيه كامله عايشين فيها ناس كهنه بس وناس على بسطة وفقراء فبياكلوا أكلة يومهم يعني إيه الناس زمان في الفلاحين والبلاد ما تبقيش أكل لبكرة تخبز كل يوم في الفجر وخلاص تعمل أكل يوم وخلاص إنما عندهم حاجة اسمها ميدة خبز الوجوه ميدة خبز الوجوه دي إشارة للتناول دلوقتي بس رمز الميدة دي كان يتحط عليها زي 12 قربانة كل يوم الصبح ويرفعوها بعد الظهر ياكلوها الكهنة عشان يحطوا 12 قربانة جديدة طازة في اليوم الجديد وال 12 قربانة دول كأنهم إشارة لل 12 سبت يبقى ربنا باصص عليهم فيسموها مائدة خبز الوجوه يعني وشهم في وش ربنا يعني عين ربنا على شعبه وعينين شعبه عليه هذه المعنى ببساطة كأنه كل سبت بيمثل بقربانة في عينين ربنا فالمائدة دي مائدة مقدسة لا يأكل هذا الخبز إلا الكهنة ده النظام داود وصل بالليل هو ورجالته على مدينة الكهنة فقال للكاهن رئيس الكهنة ساعتها قال له أنا معايا رجالة ما كلناش بقالنا يومين قال له يا ابني كان عارف داود قال له ما عندناش غير الخبز المقدس وده لا يحل أكله إلا للكهنة فأصبحوا في حيرة رئيس الكهنة متعاطف مع داود وبيحبه وعارف ان ده الملك القادم المختار من الله وداود رجل الله الناس كلها فاهمة كده انما الطقس اليهودي بيقول غير كده فاصبحوا فقيرة داود قال له ما معناه يعني ما احنا برضه بتوع ربنا وبعدين انا والرجالة صايمين بقالنا يومين وغصب عننا فقام رئيس الكهنة تجاوز الطقس اليهودي وأكل داود ورجالته ولم تحسب في التاريخ خطية يعني ما تذكرش في كتاب العهد القديم ان ربنا غضب او زعل او اتحسبت خطية في حياة داود هذا التجاوز كان اشارة خلي بالكم داود اصله يرمز الى مسيح العهد الجديد داود كانوا يسموه المسيح ساعتها ليه؟ لأنه ممسوح ملك ممسوح فكانوا يسموه مسيح الرب وهو في المزامير كان بيتكلم عن نفسه وبدون أن يقصد كان بيشاور على المسيح بعدها بألف سنة فداود كإشارة للمسيح سيسمح لنا كشعب أن نتناول من الخبز المقدس فاهمين الإشارة الرمزية كانت رمز للي هيحصل لينا في العهد الجديد احنا في العهد الجديد ما بقاش الكهنة بيتناولوا وانتوا بتتفرجوا لا طبعا كل الناس ممكن تتناول بدل عندها إيمان ومتعمدة وعايشة حياة مقدسة بالتوبة تتناول فبيقول فربنا يسوع المسيح له المجد أشار للقصة دي كدليل انه يا جماعة بلاش حرفية الامور هما بيكلموه في مشكلة السبت دلوقتي ان الناس دي بتفرك وتاكل يوم السبت فقال لهم ايه رأيكم في داوود داوود ده اليهود بيموتوا فيه لغاية النهاردة الملك العظيم في تاريخه فقال لهم داود كيف دخل بيت الله والذين كانوا معه وأخذ خبز التقدمة وأكل وأعطى للذين معه أيضا الذي لا يحل أكله إلا للكهنة فقط حسب الشرع اليهودي قال لهم إذا كان داود عمل كده وما اتحسبتش غلطة زعلانين إن التلاميذ بيفركوا ياكلوا سنابل يوم سبت واضحة الفكرة وطلع بقى بمفهوم مهم هنشرحه مرة جاية بالتفصيل نبتدي فيه بس النهاردة وقال لهم إن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا ابن الإنسان ده اللقب المشهور لربنا يسوع ساعتها ابن الإنسان هو رب السبت أيضا يعني إيه؟ يعني إنه ربنا اللي حط نظام السبت هو نفسه اللي موجود دلوقتي مع التلاميذ بدل سايبهم يفركوا وياكلوا يبقى مش زعلان يعني انتوا عاوزين تمشوا الكلام اللي قاله على ربنا على ربنا نفسه ازاي يعني بمعنى انه المسيح له المجد الذي وضع هذا الطقس جاي يكمله النهارده ويوضحه ويفهمنا ويخرجه من حرفيته عشان كده في الانجيل الثاني يقول ايه ليس السبت ليس الانسان من اجل السبت ولكن السبت من أجل الإنسان يعني إيه السبت ده إشارة للطقس عامة وكلمة طقس يعني نظام تقسيس دي باليوناني أظن يعني نظام أو ترتيب فأي ترتيب أو نظام هو معمول للإنسان مش الإنسان اللي معمول عشان يخضع للنظام النظام اللي بيحطه ربنا أساسا لينا يعني أي طقس في الكنيسة هو مش معناه انه محطوط فوق دماغنا عشان يذلنا انما معناه انها حاجة مفيدة جدا لينا اتعمل عشاننا ويقولوا مثلا طقس صلوات السواعي الاجبية دي لينا اللي يقدر يواظب على صلوات السواعي هيتمتع بعلاقة روحية أقوى مع ربنا هيشبع بربنا أكتر هيقعد مع ربنا أطول هيتعلم يصلي أحلى إذا هنا النظام ليك أنت مش أنت اللي للنظام بمعنى ايه انه من غير ما نكسر الطقس ونتخطاه انما دايما نبقى واعيين ان الطقس في خدمة الانسان واي ترتيب الهي ربنا عمله عمله من اجل خلاص الناس برضو دي تخلينا نفهم انه لابد ان نعي ما وراء الطقوس وإلا هيبقى انت اللي من اجل الطقس يعني واحد مثلا صايم ما كانش فاهم حكاية يوم الجمعة دي انما بيقولوا له ما تاكلش يوم الجمعة غير فول يوم هو بيعملها انما مجبر لكن يمكن لما يستوعب ان انا بقدم للمسيح حاجة في صليبه كل جمعة بشكره بتعبير بسيط على قدي بشاركه الامه بقى كده ايه صيام الجمعة من اجلي بقيت انا المستفيد وفرحان بالصيام وبقدم حاجة لربنا صح ليس السبت من أجل ليس الإنسان من أجل السبت بل السبت من أجل الإنسان كل طقس خلونا نفهمه كده طقس بتعمل عشاننا في ناس بتحب تهاجم الطقوس قبل ما تهاجمها دي حاجة حلوة دي حاجة ليك ما تعالى نطلع ما وراءها من جمال ونكتشف الحاجات الحلوة اللي هتفيدك منها انما تقعد تهاجم الطقس طب انت استفدت ايه ده ترتيب الهي حطه ربنا عشانك عشانك كل الطقوس كده زي شريعة الزواج المسيحي ما هو نظام حطه ربنا زوجة واحدة وكده ده عشانك لما واحد يعترض النهارده يقول مش عاجبني الكلام ده اولا انت بتكسر ترتيب الهي نمرة اتنين انت بتمشي في سكة غلط لان مصلحتك النظام ده لان السبت من اجل الانسان في الترتيب ده جه عشانك السبت في معناه البسيط كان راحة تلاحظوا اللي بيشتغل سبعة ايام في السبعة ايام بيقع بعد شوية ما بيقدرش يكمل لانه نظام ربنا كده خلقنا نشتغل ستة ونريح يوم نظام ربنا كده فإذا هذا السبت من أجل الإنسان هذه الراحة روحية ونفسية وجسدية دي عشانك ليه تكسر النظام ده ليك مش عليك إنما افهم النظام هتحبه ولكن احذر من أن يتحول النظام إلى حرف قادر زي هنا شوفوا الفريسين متمسكين بالطقس قوي بس بشكل حرفي جاف جدا ملوش معنى ايه يعني لما يفركوا سنابل وياكلوا يعني هيزعلوا ربنا في ايه انتوا عارفين ان السبت تحول للحد في العهد الجديد لان السبت بوظوه اليهود هي المعنى ببساطة كده في السبت بوظوه اليهود ما عرفوش يخلصوا ما عرفوش يقربوا من ربنا في السبت فعين الله يوما جديدا اللي هو الحد قام من الموت عشان يدينا الطبيعة الجديدة والخليقة الجديدة فأصبحنا احنا بتوع العهد الجديد بتوع يوم الحد وما زالت عقيدة يوم الحد عقيدة يعني ايه ده يوم الرب لغاية النهاردة صحيح ممكن تتناول كل يوم انما يفضل يوم الحد ده عقيدة نتكلم عنها المرة الجاية لإلهنا كل مجد وكرم الأبد